الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي ما زلنا بفضل الله تعالى في سورة البقرة وورد اليوم الآية رقم 187 الآية رقم 187 من سورة البقرة نفتح المصاحف ونتعرف على ضيفي في الاستوديو معي ومعكم إن شاء الله في هذا اللقاء الشيخ محمد عبد العزيز أهلا بك شيخ محمد منور شيخ محمد الله يجزيك خير آه، أول مرة تطلع معنا على شاشة الرحمة ان شاء الله نسعد بيك في هذه المرة ومرات قادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله آه، ضيفنا الثاني هو الشيخ محمد صلاح أهلا بك شيخ محمد حسنا حضرتك الآن شيخ محمد لا لا لا مفيش.
الآن شوية صح؟
لا، لا، إن شاء الله إن شاء إن شاء الله الله.
مفيش قلق ولا حاجة إن شاء الله الأمر يسير جدا اللهم إحنا استعان.
قاعدين في مقرأة بنقرأ القرآن لله تعالى صح؟
نعم نبدأ مع الشيخ محمد عبد العزيز ورد اليوم وبعديها على طول نعلق على الآيات فليتفضل الشيخ محمد عبد العزيز مشكورا مأجورا بإذن الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون بارك الله فيك يا شيخ محمد هنو بقى محمد الشيخ محمد عبد العزيز والشيخ محمد صلاح آه نبدأ بقى تعليق على الآيات بس بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم تبصوش على النبي ليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أحل لكم ليلة الصيام ينفع بالله عليكم ليلة إيه ليلة دي هي إيه ليلة خد بالك ما تخليش التاء المربوطة طاء في الوصف عشان إيه الصاد هتقول لي يا شيخ ده في عندي همزة وصل ألف عليها رأس صاد وبعد كده لام اه خد بالك همزة الوصل دي لا ذكر لها في الوصل كأنها مش موجودة خالص ما- ما تشوفهاش طالما ما بدأتش بالكلمة طب واللام اللام شمسية مدغمة بقت صاد مشددة فأنتقل من التاء المربوطة إلى أول الصاد أقول إيه ليلة تص مش ليلة الصيام ما تنفعش خلاص كده طيب محتاج أعمل إيه بقى محتاج إن أنا أخلص التاء المربوطة الضعيفة من الصاد القوية أقول ليلة ليلة الصيام أيوة كده خد بالك بس ما تعملش كوبري بقى بين التاء المربوطة والصاد كوبري هو في حد يعمل كوبري وهو بيقرأ القرآن والله كباري وأنفاق وحاجات غريبة جدا بسبب إيه إن أس- استعدادي للحرف المفخم اللي جاي طب بص اسمع كده وقول لي بتسمعها ولا لا أحل لكم ليلة الصيام تاص إيه تاص دي هي ليلة تاص تاص صح ولا ايه تاء مربوطة وبعديها صاد ليه تعمل كوبري ألف مادية جت من الألف المادية من حركة الفتح اللي على التاء المربوطة لأن لو ضغطت على أي حرف متحرك احنا قلنا قبل كده كتير قوي بولد منه حرف مد مجانس لحركة يعني ايه مجانس لحركة يعني الألف يجانسه ايه الفتحة يجانسها ايه الألف والكسرة والضمة واو مش الواو الواو ايوه كده نضبط كمان في كلامنا خلاص كده يبقى ايه محتاج ان انا ما ريحش كتير على التاء المربوطة وخلصها بسهولة جدا ليلة الصيام أيوة كده يا شيخ بالله عليك طب في ناس بقى بتعمل خطأ تاني يجيب لك الصاد المشددة دي صاد واحد يا شيخ محمد يعمل إيه يقول لك إيه ليلة الصيام ليلة الصيام ليلة الصيام في فرق في الزمن فرق أنا جبت أسقطت صاد كاملة ساكنة صح يبقى ناخد بالنا بالله عليكم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم بنسمع أخطاء الرفث ما تنفعش نسائكم ما تنفعش خد بالك الرفث الثاء حرف ضعيف ولا حرف قوي ده من أضعف الحروف والفاء حرف ضعيف ايه اللي يخليهم يتأثروا بالراء الراء فاء ثو ايوه كده وما اقولش نسائكم الهمزه فين يا شيخ الهمزه المكسوره كثير من الناس بيقع في ابدالها بياء يقول الغايط الغايط اولئك برضه هنا نسائكم ما تنفعش يا شيخ لازم تمكن للك... للهمزه بصوتها وهي مكسوره لان الهمزه المكسوره بتبقى كده اي والمفتوحه ا والمضمومه او صوت مختلف يبقى لابد من تمكين الحركة أقول إيه نسائكم ما نسمعش بقى حد يقول إيه نسائكم وكأنه إيه يعني طالع مطلع إيكم ليه إيكم أيوة كده هن لباس لكم وأنتم لباس لهن حلو قوي أنا وقفت على النون مشددة أقف عليها بإيه بزمن الغنة لازم أطول زمن الغنة حركتين ده على سبيل التقريب لكن الأصل في الأزمنة التلقي بالمشافاة يعني النون المشددة أقول عليها حركتين أقول على سبيل التقريب لكن الأصل عندي المشافاة والمشافاة بتقول إن النون المشددة زمانها أطول من زمن المد آه ده المشافاة اللي بتقول كده تلقينا على مشايخنا وقرأنا على مشايخنا بالشكل ده أقول لهن هتلاقي زمانها أطول من زمن إيه حرف المد بقليل لكن هنقول على سبيل التقريب ما في مشكلة لكن حرف المد بيقاس بالحركات ده على سبيل اليقين يعني حرف المد الألف عبارة عن إيه؟ فتحتين زمن فتحتين أو زمن ضمتين أو زمن فتحة وضمة أو زمن كسرة وفتحة اللي هي زمن الحركات تمام؟ طيب علم الله خد بالك بقى علم الله ما يا عم الله يهديك هي ما ولا ما صح هي ما يبقى علي ما مش علي ما اه طيب ايه اللي خلاني فخمتها برضو لام اسم الجلالة المغلظة علم الله اه انا عندي لام بتبقى كده الله بس ما يسمحش حد عشان يرقق الميم اللي هي مرققة في القرآن كله ولا خلاف بين القراء انها مرققة ما, ما, ما رققش معاها حرف اللام الاولى مش الله لا مشددة بقول الله صح كده ولا لا طيب ايه اللي يحصل هنا اسمعوا كده علم الله ما تنفع والله ما تنفع عشان انت عملت كده ايه انت رققت اللام الاولى قلت علم الله ما تنفعش لازم اقول علم الله مل الله ايوه كده لان لازم اللامين الاثنين يفخموا اللامين الاثنين يفخموا او يرققوا في اسم الجلاله ما ينفعش واحد مرقق واحد ايه مفخم وفي الراء ايضا الراء الأولى تتبع الثانية تفخيما ترقيقا ما أقولش آه من شري ما تنفعش لازم أقول إيه شري أجيب الرأيين مرققين أو أفخم الرأيين الاثنين أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون ما أقولش يسرون ما تنفعش يبقى أنا عندي قاعدة كده بقى حطها قدام عينيك وأنت بتقرأ القرآن لام اسم الجلالة إذا سبقت بكسر يبقى اللامين الاثنين يرققوا بسم الله طيب إذا سبقت بفتح أو بضم أو بدأ بها إلا ملتين يفخموا زي اللي معنا كده علم الله تمام كده جميل علم الله أنكم كن كل الغنى دي لازم أظبط أزمنتها كويس قوي علم الله أنكم كنتم تختانون أيوة تختانون دي مشكلة تختانون ليه يا شيخ يا تختانون ولا تختانون لا دي ولا دي لا تختانون ما تنفعش اقول تختانون لا دي ولا دي ايوه لو قلت تختانون ولا اقول ايه تختين تختانون صح يا مصطفى ما ينفعش لا دي ولا دي لكن اعمل ايه اخلص التاء تاء من الخاء تخ تا التاء اللي بعديها يبقى ايه تختانون وخدوا بالكم الخاء هنا ساكنه محتاجه ايه صوت يمشي فيها شويه يبقى لازم ابين صوتها ما اقولش ايه تختانون طب فين الخاء يا عم الشيخ وقعت منك كده لازم تبين صوتها تخ تخ تخ ما اقولش طخ لا صح يا مريد هي تخ تخ تانون والله انا ما بعملش مجهود لكن في ناس بتعمل مجهود عارفين ليه لانه ما مرنش الفم والفتح على التخليص والهيئات وابن الجزري يقول عليه رحمة الله وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه لابد من رياضة الفك تحريك الفك بسرعة وده بيخلص معايا المرقق من المفخم والمفخم من المرقق قربنا نخلص اهوت وناخد الصلاة بإذن الله تعالى فالآن فالآن باشرهن بصوا فال بنتقل من الفاء اللام على طول لأن الهمزة واصل صح؟ ما لا تذكر معي في القرآن لا تقرأ أبدا لا تثبت في حال الوصل أبدا سميت همزة وصل لأنها لا تسقط في الوصل تسقط في الوصل وتثبت في إيه؟ عند البدء تمام؟ أقول إيه؟ فال فالآن باشروهن آه باشروهن أو باشروهن ما تنفعش راء مفخمة والشين مرققة باشي شيرو أيوه كده مش ما أقولش باشروهن يا أخي الله يكرمك خد بالك الصوت ده مش مقبول في القرآن باشروهن و... تمام وابتغوا ما كتب الله لكم وابتغوا ما اقولش وابتغوا في الغين وابتغوا ايوه كده باين ضمه الغين وباين الغين نفسها صوت الحرف وما ينفعش اقول وابتغوا انا كده جبت ايه جبت واو وابتغوا ابتغوا ايه يا عم الشيخ خد بالك لابد من اثبات الحرف ما خليش الحركه اللي عليه هي اللي تبان والحرف ايه يقع مني انت كده تبقى ماشي عملت واقع في حروف القرآن وربما تأثم عارف تأثم انت لما تكون قاصد ده طيب آه، يا شيخ انا ما اقصدش والله ما هو لازم تتعلم يعني انت بتتعلم وبيقع منك حرف بسبب ان انت في مشقة في التعلم ان شاء الله مش تأثم لكن انت مش عايز تتعلم وعمال تلخبط في حروف القرآن وتزود حرف هنا وتنقص حرف هنا وفاكر ان انت كده بتقرا صح وتقول ده انا القارئ المجيد العالم العلامه البحر الفهامه يا اخي اتعلم العلم مفيش حد كبير عليه كلنا بنتعلم ولازم نتعلم لحد ما نموت ان شاء الله آه فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا اسمعوا الخطأ ده دي لهجة وكلوا وكلوا وكلوا وكلوا وكلوا بكرر الخطأ وهو والصواب عشان تعرف الفرق بينهم ايه وكلوا دي ولكم فلكم ما دي كلها لهجات بسبب ايه خليت الواو وكلوا كأنهم كلمة واحدة اسمها ايه وكلوا ايه وكلوا دي هي ايه وكلوا اي حرف تلاقيه مضاف لكلمه مش فاء الكلمه تمام اعمل ايه آه يعني افصل الواو عن الكاف اقول ايه وكو وكلوا فكو فكلوا لا اقول وكلوا ولا اقول فكلوا صح تمام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض خدوا بالكم آه الخي الخاء هنا ايه حرف مفخم مفتوحه فمفخمه تفخيم عالي الدرجة الثانية في المرتبه الثانيه احسنت والياء عندي مرققه خي صح ومرققه ايه الياء حرف ضعيف جدا لانها الياء لينه أنا اقصد تخرج من الايه وسط اللسان خي ايوه كده لكن مش خي صح وجي بعديها طاء مفخمه يبقى انا محتاج الهيئه اللي شافتني على طول اقول ايه الخيط ايوه كده و- و- يعني والامر ما فيهوش صعوبه ولا في ثقه يا شيخ محمد لا ما فيهوش شغل باذن صح تمام الخيط الابيض اه خد بالك بس ابيض ما تنفعش الابيض لا اقف عليها ابين الضاد برخاوتها بدون هز اسمع كده الارض الابيض ده خطا الارض الابيض تمام بس احنا عندنا هنا الوصل اولى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من- خيطي أنا بجيب جبت نفس سمعته مني نفس في الطاء ما اقولش الخيطي تي ما تنفعش خالص الخيطي طي طي طي طي امنع النفس خالص في الطاء لأن الطاء لا نفس فيها وإلا تبقى تحولت على طول لمخرج إيه اللي فيه همس التاء تاء.
تمام يبقى لابد من إيه شيخ محمد من عدم الهمس في مخرج الطاء حتى لا تنقلب إلى إيه تاء.
إلى تاء يبقى يقول إيه الخيط الأسود من الإيه من ال- الفجر بقى الوقف عليه من الفجر تحس مدخل خناقه والله ما ينفع في القرآن كده أو يقول لك إيه الفجر يا عم الشيخ فين الراء وقعت مني طب ليه يا شيخ أصل أنا مش عايز أخش عليها بعنف لا خش عليها شوية كويس يعني يعني بقوة شوية الفجر بس الفجر الفجر العصر اه لكن مش الفجر العصر أو العصر إيه العصر ده الفجر الفج إيه ده الفج ده معنى تاني خالص صح فناخد بالنا بالله عليكم آه ثم أتم أيوة عنده أغنيتين ورا بعض ما أجيبش واحدة و- واحدة تقع مني وأقول مش مشكلة يعني لا أضبط ده, ده ميزان القراءة هو ده الأداء اللي احنا بنقول عليه بنقول إن الأداء جمال الأداء والله والله التغني بالقرآن في ضبط الأحكام التجويدية أه والله يعني أنا بقول دلوقتي ثم أتم الصيام إلى الليل أنا كده عملت ترغيب صح؟ تغني ثم أتم الص- أيوة كده وتخليص الحروف هو ده التغني بالقرآن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي ليس منا من لم يقرأ القرآن بتطبيق الأحكام أو كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ويجي بقى في المرتبة اللي بعد كده جمال الصوت لكن الأداء ده مهم جدا إن المسلم يكون أداؤه القرآني موافق لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خلاص أنا قربت أخلص أهوت وفي انتظار اتصالاتكم بإذن الله تعالى ولا تباشروهن اتكلمنا عنها قبل كده ولا تباشروهن لو وقفت عليها هبقى غنة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إيه يا عم الشيخ أنتم من الصعيد صح؟
نعم نعم في ناس بتقولها كده صح؟
نعم ده عندنا احنا مش عندكم انتوا الأحسن يعني الناس تزعل مننا عندنا هنا في الصعيد المساجد ما تنفعش المساجد جد ما تنفعش المساجد ايوه كده افصل بين الجيم والدال والسين الثلاث حروف مشكله السين ليها مخرج والجيم ما لها لها مخرج مختلف والدال ليها مخرج مختلف انتقالك من مخرج لمخرج هي دي المشكله فيقول لك ايه يا اما يستسهل ويخش في مخرج واحد يقول لك المساجد اه والله طب ليه او المشادد او اي حاجه لكن لا احنا عايزين نفصل بقى المسا جي جد يبقى ايه المساجد ايوه كده والله الامر سهل يحتاج مننا بس الى ايه الى معرفه لكيفيه نطق الحرف القراني وضبط الاحكام التجويديه تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا ما تقربوش منها ابدا ابدا فلا تقربوها ما اقولش تقربوها كيف اللي قال قلت القاف يا شيخ ولا اقول فلا تقربوها تقى ما تنفعش ولا تقى تقربوها يبقى انا فتحت هي تقربوها من غير ما اعمل اي مجهود والله تقربوها فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم آخر كلمة علق عليها واخد أول اتصال إن شاء الله يتكون يتكون دي مشكلة هي يتقون وخد بالك القاف المضمومة لا تبدل بكاف معنا أستاذ محمد السلام عليكم قول له هقول لك عليه الصلاه والسلام.
محمد نعم السلام عليكم
طب محمد ده هيقرا يا شيخ اشرف طيب نسعد بيه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم
السلام عليكم
ازيك يا شيخ محمد شيخ محمد باين عليه نام ولا ايه
الحمد لله كويس آه.
طب اقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم
يا محمد آه، هقرأ سورة الفجر الأول الفجر الأول هو في بعد كده طب اقرأ آه.
يلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرح- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والعياذ والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك كفر جيش ألم ترى كيف فعل ربك بحال ولم ذات العمل ولم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصقر بالواد وفرعون ذي الأوتاد انت عندك كام سنه يا محمد أه؟
عندك كام سنه أه، أه، خمس سنين بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك ويبارك فيك
أربعة
باربعه مش هسالك تاني احسن ينزلوا ثلاثه اربعه اخر كلام أه، ربنا يحفظك يا محمد انا عايزك تحفظ القران كله ان شاء الله أه، اتفقنا
أه، اتفقنا
أه.
بارك الله فيك يا محمد معنا زينب السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا زينب؟
ازيك يا شيخ ازيك يا زينب
ممكن أقرأ ت- تقرأي ولا تقرأي أقرأ طب اقرأي
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي يوم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاش بارك الله فيك يا زينب يا زينب وجعلناكم سبعا يا زينب وجعلنا يا زينب زوجا يا زينب بقلقلة الباء زينب نعم عندي كام سنة عندي خمس سنين بسم الله ما شاء الله محمد جميل وزينب جميلة ربنا يحفظك ولا عندك أربع سنين عندي خمس سنين متأكدة يعني مم.
طب إن شاء الله تحفظ القرآن كله إن شاء الله يا زينب
إن شاء الله إن شاء الله ربنا يحفظك حتى إن شاء الله طالعة جميلة كده أستاذ مصطفى معايا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أستاذ مصطفى كيف حالك يا شيخ أشرف؟
في نعم والله والحمد لله والله وحشني يا شيخ والله.
يعني يعني أتقلب في نعم الله الله يكرمك يا شيخ. آه، عايزك تدعي لي يا شيخ آه، أختم إن شاء الله.
نعم عايزك تدعي لي إن شاء الله أختم القرآن.
يعني اسال الله ان يرزقك حفظ القران والعمل به آمين يا رب الله يكرمك يا شيخ. بكرة إن شاء الله.
ابدا ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة شيخ الصيام مصطفى.
الرفث إلى نسائكم شيخ مصطفى أيوة يا شيخ اقول لك بس على توجيه بسيط كده بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم احل يبقى احنا جبنا اهو صغيره بين الهمزه والايه والحاء اسمع كده احل لكم احل لكم احل لكم احل لكم فما تضغطش على حركه الضم بتاعت الهمزه يلا أيوة سمعني سمع يا شيخ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بش... فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم بارك الله فيك شيخ مصطفى هنقف هنا هناخد الايه الايه على مقطعين عشان ندي يعني فرصه لاكبر عدد من المتصلين للقراءه معنا بارك الله فيك وقراءتك طيبه جدا وممتازه ربنا يحفظك معنا آه، آه، امه الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، جزاك الله كل خير يا شيخ أشرف ربنا يجازيك كل خير يا رب خيرا جزاك ان بس شاء الله قبل لما أبدأ يعني تدفع حضرتك أنت وضيوفك ادفع انا وضيوفي تدفع إن شاء الله ندفع يعني صلى الله اللهم عليه صل وسلم.
وسلم وبارك على سيدنا محمد أه هم ولا أنت- دفعوا ولا أنت كمان.
بخيل مش عاوز تدفع مين عليه الصلاة والسلام ده دفعت والله حضرتك أنا بس عشان أنا أول مرة فأنا قلقانة شوية فيعني لو في حاجة وقعت مني ولا كده حضرتك إن شاء الله كده يعني تصلح لي بإذن لا ان شاء الله مش هطلع منك حاجه ان شاء الله ابداي من قوله تعالى بإذن الله انت تقرأ معنا ورد اليوم إن شاء الله ابداي من قوله تعالى وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا نعم خلاص ماشي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض لكم من ال...
الخيط- لكم ال...
نعم حتى يتبين لكم الخيط مش لكم ال الميم عندك مضمومة ولا مكسورة
الميم عندي مضمومة لازم تبقى مضمومة لأن ميم الجمع على طول تضم إذا التقت بساكن يلا خلاص ماشي بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط ط- الأسود طب ينفع يا أمة من الله الفجر.
ينفع أقول يا أمة الله ينفع أقول الخيط ولا الخيط الأبيض ولا الأبيض الأبيض الأبيض الأبيض تمام لا مش ده الأبيض الأبيض تمام
أقول من أول تاني يعني وكلوا واشربوا لا اه طبعا ماشي بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط لكم.
الأبيض من الخيط حتى يتبين الأسود لكم من الفجر.
الخيط الأبيض لكم
الخيط الأبيض أيوة الخيط شيخ اللي قلتي لو الأبيض.
حاجة وقعت مني فكرني بيها يا شيخ نعم؟
صح؟
اه طيب اه طبعا طيب يلا ماشي الخيط الأبيض أيوة من ال- الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر تمام ثم بسم الله. ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشر لا إلى الليل وقفي نعم إلى الليل وقفي الجملة هنا خلصت
من الليل أيوة وقفي ابدأ بقى كملي بعديها آه، أكمل بعدها على طول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد بسم الله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تك ليه فلا تقربوها فلا تقربوها حتى كذلك كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون اللهم ليه لعلهم لعلهم يتقون بارك الله فيك يا أمة جزاكم الله كل يا أمة خير.
الله خيرا جزاك إن شاء الله معنا أستاذ صالح من السعودية السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تأخرنا عليك آه، سامحنا الله يسلمك الله يعافيك الله يجزاكم خير ان شاء الله وأنتم أقرأ بعد كذلك إن شاء الشيخ الله الايه تفضل من أول آية إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا وتدلوا بها إلى الحكام لا ده احنا عايزين تأكلوا.
شيخ صالح أنت نعم.
جيت الآية اللي بعديها لكن احنا ورد اليوم من أول أحل لكم على طول طيب يا شيخ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم بارك الله فيك يا شيخ صالح بارك الله فيك احنا قلنا هناخد مقطع بس هنقسم الآية إلى مقطعين إن شاء الله بارك الله فيك ربنا يحفظك قراءة طيبة جدا أستاذة آلاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا شيخ أشرف خيرا جزاكم إن شاء الله أقرأ من أول آه، وكلوا واشربوا إن شاء الله أعوذ بالله